مستني
المكتبة الصوتية لقناة البابا شنودة الثالث تقدم سلسلة تأملات في صلاة أبانا الذي في السماوات
عرشي ارمسي بابا ابا شينو دا ابشو المحاضرة الأولى وذلك بكنيسة القديس ماري المقدس بمصر الجديدة يوم الخميس المبارك الموافق 2 يوليو سنة 1981 عن أبانا الذي في السماوات
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وعايز ابتدي معاكم بالصلاه الربانيه كلها الصلاه الربانيه في الحقيقه اللي هي ابانا الذي في السماوات اذا دخلنا الى اعماقها نجد انها تشمل كل شيء اذا الانسان صلاها بعمق ربما لا يحتاج الى صلاه اخرى غيرها وهنشوف ازاي الحكايه دي كل ما نخش في التربات بتاعتها ابانا الذي في السماوات لاحظوا في كلمه ابانا ان الانسان بيتكلم بالجمع يعني ما بيقولش ابي الذي في السماوات بيقول ابانا وفي كل الطلبات يقول خبزنا اعطنا اليوم اغفر لنا لا تدخلنا في تجربه نجينا من الشرير ما بيقولش نجيني من الشرير ما بيقولش اغفر لي ما بيقولش اعطيني الخبز الروحي وهنا ناخذ اول درس في صلاه ابانا الذي اننا جزء لا نتجزا من الكنيسه المقدسه حينما نقف امام الله لا نذكر انفسنا فقط وانما نذكر العالم كله نذكر الكنيسه كلها نذكر المؤمنين كلهم نقول أبانا ونتكلم بالجمع لأن بقول الكلام ده لأن في ناس كتير يقول لك المسيح ده مخلصك الشخصي طب ما هو مخلص الناس كلهم يعني ما فيش غيرك أنت مخلصك الإيه الشخصي و يظن الواحد انه بيكون علاقه خاصه مع الله وبهذه العلاقه يبدو كما لو كان نسي الناس كلهم انت وانت واقف امام الله في الصلاه ما بتنساش حد تقول له يا رب لا اريد ان ادخل ملكوت السماوات وحدي اريد ان ادخل مع الكل لا أريد أن أدخل وحدي وليست هذه عبارة مبالغة مني أقولها لكم فموسى النبي عندما صلى من أجل الشعب قال لربنا إما تغفر لهذا الشعب أو تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت تصوروا الكلام أو تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت وبولس الرسول يقول وددت لو انني نفسي اكون مرفوضا من المسيح من اجل اخوتي وانسبائي حسب الجسد في روميا تسعة وبتاعت موسى في خروج 32 فواحد بيفكر في اخوته بيفكر في الناس الباقيين بيقول له يا رب انا مش بقول لك ابي الذي في السماوات انت ابويا وابو الكل ومش بطلب منك من أجل نفسي فقط بطلب من أجلي ومن أجل الكل ومش أحب إنك تغفر لي خطيتي لوحدي ده أنت تغفر لينا كلنا ومش أحب إنك أنت تنقذني لوحدي ده أنت تنجينا كلنا من الشرير وهنا يبدو الإنسان يتكلم بروح الكنيسة بروح المجموع بروح الكل لأننا كلنا أعضاء في جسد واحد إن تألم عضو تتألم معه باقي الأعضاء إذا فأنت حينما تقول أبانا لا تتذكر فقط إنك ابن إنما تتذكر أنك واحد من أخوة كثيرين واحد من أخوة كثيرين وتتذكر أنك لا تصلي من أجل نفسك فقط إنما من أجل الناس جميعا حتى في باقي الصلوات نجد هذه الروح نقول حل واغفر واصفح لنا عن سيئاتنا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة اللي فعلناها بإرادتنا واللي فعلناها بغير إرادتنا كلها بأسلوب الجمع اذكر يا رب مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم الكنيسة لا تعلمنا إطلاقا الأنانية في صلواتنا إنما تعلمنا أن نصلي كجزء من مجموعة ونطلب من أجل الكل ونسعى لكي ينال الكل هذا الخلاص العظيم أبانا الذي في السماوات أنت هنا تكلم الله كأب فلا تقف فقط امام سيد انما تقف امام اب بكل ما تحمل كلمه اب من الحنو والحب والعطش والمشاعر الطيبه ولعل البعض يسال ما تاريخ عباره الابوه السماويه هل المسيح فقط هو الذي علمنا أننا أبناء لأب سماوي؟ أبدا هو صحيح أكد على الموضوع ده ودقق عليه لكن هذه الأبوة السماوية موجودة من أيام آدم من أيام آدم ولذلك في إنجيل معلمنا لوقا وهو بيتكلم على أنساب المسيح يقول ابن شيث ابن آدم ابن الله فكأن آدم كان ابنا لله لم يكن له أب وأم وكان الله أبا له وفي سفر التكوين إصحاح ستة قبل الطوفان يتكلم الكتاب عن أولاد شيث بعد ما قتل هابيل وقايين أصبح من الخطاه ورفض من الله وأصبح النسل المقدس من شيس يقول رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات أي إن أولاد شيس الذين نسبوا أولاد شيس الذين نسبوا إلى الله أصبحوا أولاد الله وأولاد قايين اللي هم ما بقوش في النسب الإلهي المقدس سموا أولاد الناس والإناث اللي فيهم بقوا بنات الناس بقى كأن من أيام آدم ومن أيام شيس ربنا اعتبرنا أولاد ليه أولاد الله عبارة أولاد الله ربنا بيقولها لكل نفس حتى في العهد القديم يقول يا ابني اعطيني قلبك فبيخاطب كل نفس يقول له يا ابني بس الناس ما كانوش فاهمين الموضوع ده جه المسيح فهمها لهم ما كانوش مدركين بنوتهم لله جه المسيح شرحها بشرح كويس بينما ربنا حتى بالنسبة للناس الخطاة في العهد القديم كان بيقول دول ولادي برضه ففي سفر أشعية يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي يعني اعتبر أنهم أولاد بس أولاد عصاة حتى في خطيته ربنا يريد أن نكون أولاد ليه في آيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس في العهد القديم عن البنوة لله أيضا والسفر أشعياء يقول له أنت يا الله أبونا الله يريدنا أن ننظر إليه بهذه العاطفة عاطفة البنوة نحو أب هو لا يريد لنا ذلة العبيد إنما يريد لنا عواطف الأولاد الأبناء يقول صلوا وقولوا أبانا طبعا ياما بنقول للرب يا رب يا سيد يا إلهنا بنقول كتير يا ربنا ومريم المجدلية قالت له ربي وإلهي كل ده كائن وموجود ويضاف إليه مشاعر الأبوة التي عند الله يوحنا الرسول يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله نحيا من نواحي الحب اللي ربنا بيخصنا بيها وإحنا لما نصلي بنتذكر هذا الحب فلما أنت تقول يا أبانا تعرف أن الصلاة ممكن تستجاب لأنها موجهة إلى الآب وأيضا تشعر بالدالة اللي بينك وبين ربنا وتشعر بأن ربنا دخل عواطف جديدة في الصلاة فبقت صلاة حب ما بقتش علاقة بين سيد وعبيده دي أول حاجة تصلي تقول يا أبانا طب وإيه تاني وإنت لما تقول يا أبانا إنما تفتكر أيضا إن زي ما ربنا كأب له مشاعر الأب من حنو وعطف وحب أنت كابن لازم يكون ليك مشاعر الابن لازم تحب أباك السماوي لازم تطيع أباك السماوي بيقول اكرم أباك وأمك في الجسد معروف مين أبوك وأمك أما في الروحيات فأبوك هو الله وأمك هي الكنيسة على رأي أحد القديسين قال لا يستطيع أن يقول لله يا أبي إلا من يقول للكنيسة يا أمي لا تستطيع أن تكون ابن لله إلا لو كانت الكنيسة أما لك لأن الكنيسة هي التي تلدك في المعمودية ابنا لله الكنيسة هي اللي بتعطيك هذه الولادة لما تدخل في حياة الإيمان وتتعمد وتصبح ابن لله عن طريق الكنيسة مش لوحدك كده تبقى ابن لله ابن مستقل قطاع خاص لا انت ابن لله عن طريق الكنيسة ما تقدرش تقول لله أبي إلا لو قلت للكنيسة يا أمي إذا كنت ابن لله أسلك كما يليق بالأبناء البنوة ليست مجرد اسم إنما هي حياة وهي مسؤولية بيقول أطلب إليكم أن الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها عايز ابن تسلك كابن وبهذا يقول معلمنا يوحنا الرسول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون تقول يا أبي طب مفروض الابن يكون له صورة أبيه مفروض الابن يكون له صورة أبيه فلما تقول لله يا أبي لازم يكون ليك صورة أبيك السماوي تكون صورة الله ومثاله تكون شبهه تكون مثله وإلا ازاي تبقى ابنه تقول له الله يا أبانا يقول لك بالحقيقة أنت ابني لما تكون سالك كابن لكن إذا ما كنتش سالك كابن الكتاب بيقول إذا فأنتم نغول لا بنون إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه تقول يا أبانا وتقول أنا ابن لله ووريث ولي حق في الميراث وجنسي ونعتي أقول لك مظبوط يا حبيبي بس إلى جوار إنك أنت ابن لله أضع الآية التي تقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه عايز تاخد نصيبك في الميراث وانت بتخطئ يبقى نصيبك ايه ده الخطاه نصيبهم معروف ولهذا تعلمنا الكنيسه المقدسه اننا في كل يوم نصلي صلاه الغروب بنقول لست مستحقا ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجرائك انا بقول لك يا ابانا ده حب منك انك بتسميني ابنك وتواضع منك انك بتسميني ابنك لكن انا في الحقيقه اعمالي ما بتدلش على كده بيقول من ثمارهم تعرفونهم وانا ثماري لا تدل لذلك بكل اتضاع قدامك بقول لك لست مستحقا أن أدعى لك ابنا صدقني يا أبي السماوي إن بنوتك إن أبوتك وإن كانت تشرفني كثيرا إلا أنها تخجلني كثيرا أمام ضميري كل ما أقول يا أبانا بأخجل أمام نفسي واقول هل حقا هذه صوره اولاد الله هل حقا هذا سلوك اولاد الله هل حقا كل من يراني يقول هذا واحد من اولاد الله ام كلمه ابانا اتعودتها دون ان ادخل الى اعماقها عشان كده قلت لكم في أول الكلام إن الذي يتعمق في الصلاة الربانية يجد فيها كل شيء. ده ممكن واحد يقف عند كلمة يا أبانا كده ويلاقي مش لاقي كلام تاني يقوله. ويسبح في كلمة أبانا. ويقول له يا ريت يا رب أبقى ابن حقيقي ليك يا ريت يا رب. يا ريت أسلك كابن. طب ما تزعلش مني يا رب إن أنا واخد اسمك ومش واخد صورتك او ان بيجدف على اسمك القدوس بسببي يا ابانا انا لست مستحقا ان ادعى لك ابنا اذا بنوتك لله ليست مجرد تشريف انما هي مسؤوليه ايضا مسؤوليتك كابن نحو أبيه ما يليق بك كابن نحو أبيه إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه أنت أخذت بنو الله في المعمودية لكن هل سلكت كما يليق بابن أم لم تسلك؟ نسيب النقطة دي نصلي ونقول يا أبانا معناها أنا يا رب أريد أن أكلم قلبك أولا كأب أنت كسيد لك حقوق ولك سلطان وأنت كأب أيضا لك حقوق ولك سلطان ولكن كلمة الأبوة فيها عواطف تخليك ما بتستخدمش سلطانك بتستخدم حنوك إن كنت أنت بتقول يا ابني أعطيني قلبك فأنا برضو بقول لك يا أبي أعطيني قلبك أعطيني قلبك أعطيني حبك أعطيني عاطفتك أعطيني أيضا غفرانك ده هطلبه فيما بعد على انه يبدو ان كلمه يا ابانا مجرد تامل في الابوه لكن الطلبات لسه جايه بعدين ابانا الذي في السماوات ربنا موجود في السماء وموجود على الارض وموجود ما بين السماء والارض وموجود في كل مكان ولا يحده مكان اشمعنى كلمة الذي في السماوات أولا تفريق عن الآباء الأرضيين لأن لينا على الأرض آباء أيضا آباء حسب الجسد ولنا آباء روحيين أيضا فسواء آبائنا الجسدانيين أو آبائنا الروحيين أنا دلوقتي بخاطب أبي الإلهي أبي الذي في السماوات نوع من التفريق يعني وكمان علشان عبارة لما تقول يا أبانا عواطف الحب والأبوة والدالة لا تنسيك مهابة الله لأن احنا أحيانا محبتنا لله بتنسينا مهابته وفي حب الله نفقد مخافة الله بينما الكتاب بيقول بدء الحكمة مخافة الله وإحنا ساعات بنفقد المهابة بتاعة الأب وسط الدالة بتاعة الأب عشان كده بنقول أبانا الذي في السماوات إن أنا وسط الدالة بتاعة الأب نسيت نفسي وافتكرت وسط محبة الله لا في عقوبة ولا في دينونة ولا في حاجة افتكر روحي لما اقول الذي في السماوات اقول لا ما تنساش روحك صحيح انت ابي ولكن انت عالي علو لا حدود له محبتك انزلتك الينا وربطتك بينا وخلتك تاخد طبيعتنا وتاخد صورتنا لكن هذا لا يمنع علوك الكبير وانك انت في السماوات وانا وسط الداله التي اخاطب بها ابي لا انسى الهيبه التي اخاطب بها الهي فاقول لك الذي في السماوات لاتذكر لاهوتك ايضا واتذكر جلالك واتذكر هبتك واتذكر العظمه بتاعتك فاقول لك مين انا يا رب اللي اكلمك ده انت اللي في السماء انا اطلع مين من انا التراب والرماد حتى افتح فمي امامك انا مين شويه تراب ورماد مين انا اللي اكلمك انت يا رب الذي تقف امامك الملائكه ورؤساء الملائكه أنت الذي يقف أمامك الشاروبيم والسرافيم أنت الذي حول عرشك الإلهي القوات السمائية والجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية ربوات ربوات وألوف ألوف كلهم وقوف قدامك وكلهم يقدمون لك الخدمة أنا إيه اللي حشرني وسط دول كلهم مين انا مين انا اللي شويه تراب احشر نفسي وسط الملائكه دي حاجه تكسف ده جرأة مني أنا برتقي أنا خايف أكون برتقي فوق ما ينبغي كل ما أقول برتقي فوق ما ينبغي أفتكر كلمة أبانا ولما أجي في الدال لو أزودته أفتكر الذي في السماوات وأعمل توازن نوع من التوازن الحب يخليني أقول أبانا والهيبة تخليني أقول الذي في السماوات وأنا بين الحب والهيبة أقف أمامك يا الله لا محبتك تنسيني هيبتك ولا هيبتك تنسيني محبتك أعيش في حبك وأعيش في مخافتك من الآن وإلى الأبد بقول كده علشان في إنسان يقف يصلي تلاقيه بيصلي بغير خشوع وتلاقيه بيصلي وبيحرك ايده وبيحرك رجله وبيحرك عينيه وبيصلي ومش ماسك روحه وتكلمه تقول له ايه يا اخي ده ما تصلي كده بوقار يقول لك يا اخي ده ابونا ده ابويا انا ارمي روحه في حضنه كده حضنه وتنسى ان هو ابوك السماوي تنسى ان هو الله تنسى ان السماوات ليست طاهره قدامه والى ملائكته ينسب حماقه تنسى ان هو غير المحدود وحده وان هو الكلي القدره والكلي العظمه وان السماء هي كرسي الله والأرض هي موطئ قدميه بكل ما يعيش فيها من كائنات موطئ قدميه ما تنساش روحك عشان كده أنا بقول أبانا وبلقي روحي على الأرض ساجدا وبحني ركبتي خاشعا أمام الله وأنا راكع وأنا ساجد أقول له أبانا تقول لي روح ماشي كده ورمي روحك في حضنه الحب لا يمنع الهيبة الحب لا يمنع الهيبة لأن للأسف الشديد كثيرون جدا باسم الحب كثيرون جدا باسم الحب يتهاونون في حقوق الله كثيرون جدا باسم الحب يتهاونون في حقوق الله لا يعطونه الاحترام اللائق ولا الهيبة اللائقة ولا الخشوع اللائق ولا الطاعة اللائقة وننسى إن هو ربنا صحيح هو حبنا وهو أيضا ربنا ونجمع الاتنين مع بعض عشان كده نقول له أبانا الذي في السماوات وبنقول في السماوات ما بنقولش الذي في السماء ما بنقولش الذي ايه في السماء لان السماء دي فيها كتير ده السماء الثالثة صعد إليها بولس وطبعا فيها القديسين وفيها الفردوس وفيها أشياء لا ينطق بها ولكن هناك سماء السماوات سماء السماوات سماء السماوات يعني إن عدت هذه السماوات أرضا فهناك سماء أعلى منها سماء السماوات هذه هي التي لم يصعد إليها أحد من الناس إلا الابن فقط يعني ساعات البعض يقول لك إيه يعني المسيح صعد للسماء ما إيليا صعد للسماء وأخنوخ صعد للسماء وبولس صعد للسماء أو ليه المسيح بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء مفيش حد صعد غيره دي سماء السماوات السماوات العادية صعد إليها بعض البشر واحنا حتى بالنسبة للعذراء بنعمل لها عيد في 16 متر نسرة عيد صعود العذراء إلى السماء لكن سماء السماوات لم يصعد إليها أحد إلا الذي نزل منها ابن الإنسان الذي هو في السماء عشان بنقول الذي في السماوات في علو العلو في علو العلو أبانا الذي في السماوات في هذه العظمة أشعر بانسحاق أمامك وبخشوع أمامك وأشعر بأنت مين يعني وتواضع منك أنك أنت تستمع إلينا تواضع منك أنك أنت تستمع إلينا لذلك العشار لم يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق لأنه كان مكسوف أنا أرضي وأنا ترابي وبسلك على حسب التراب والأرض والجسد عشان كده مكسوف مكسوف أرفع نظري لفوق ومن تحت لتحت كده بقول لك اغفر لي يا رب فإني خاطي ووشي في التراب اللي أنا سلكت فيه لكن احنا بنقول أبانا الذي في السماوات وبنرفع إيدينا لفوق وبنرفع نظرنا لفوق مع إن ربنا موجود في كل مكان لأن رفع نظرنا لفوق بيشعرنا بالسمو والعلو حيث يوجد الله زي المنارات في الكنائس تلاقيها منارة عالية لفوق لفوق لفوق تبص كده تشعرك بأن الله فوق تشعرك بأن الله فوق وتشعرك بأنك أنت وأنت داخل الكنيسة بتخش فيها عشان تطلع لفوق وتفضل فوق فوق لغاية السماء وبعدين فيما تنظر إلى فوق تجد صليب تقول ينبغي أن أصلب مع المسيح لكي أصعد إلى فوق نصفه زي سهم بيشير إلى فوق هكذا المنارات زي سهم بيشير إلى فوق إلى السماء وبيشير إلى فوق لكي يريك أن مستقرك الأبدي هيكون هناك هتصعد إلى فوق المسيح سيأتي في مجيئه في مجيئه الثاني ويرسل ملائكته ويأتي على سحاب السماء ونختطف نحن إلى السحاب وهناك نكون كل حين مع الرب هناك فوق وترفع نظرك إلى فوق إلى السماء لكي تتذكر أنه لكي تتصل بالله ينبغي أن ترتفع فوق مستوى الأرضيات ترتفع فوق مستوى المادة فوق مستوى التراب وترفع دائما نظرك الى فوق متساميا عن الماده والجسد والتراب ولهذا في المزمور يقول ايه في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب انت بترفع نظرك الى فوق وتبص علشان تتسامى وتشعر ان زي ما ربنا في السماء ينبغي ليك انت ايضا ان تسلك كاهل السماء لكي تستحق ان تسكن معه في السماء لكي نتذكر نحن الارضيين انه يجب ان نسلك كالسمائيين ونتجه باستمرار اليهم والواحد بيصلي ويرفع نظره الى فوق ده وهو بيرفع نظره إلى فوق كأنه بيقول أنا يا رب لست من هذه الأرض إطلاقا أنا مش هبص لها خالص دي أنا مش من الأرض دي أنا من عندك من فوق أنا كنت نفخة في فمك أودعتها أنت في هذا التراب وسيأتي وقت أخرج فيه من هذا التراب وأرجع إليك عشان كده أنا مش عايز أتجه إلى الأرض أبدا مش عايز أبص إلى الأرض عايز أبص دايما إليك دايما إلى فوق إلى السماء وإذا قلت أبانا الذي في السماوات إنما أتذكر كل ما في السماوات أتذكر سكان السماء من الملائكة وأتذكر سكان السماء من القديسين واتذكر الروحانيين الذين يعيشون بعيدا عن الماده واقول انا عايز ابقى كده يا رب زي ما ابي سماوي انا لازم ابقى سماوي زيه زي ما ابي سماوي لازم انا ابقى سماوي زيه زي ما ابي عايش في السماء ينبغي ان احول الارض الى سماء وهكذا قيل عن ابائنا القديسين انهم كانوا ملائكه ارضيين او بشر سمائيين ملائكه ارضيين او بشر سمائيين حولوا الارض الى سماء كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم ان السماء بكواكبها ليس مثل بريه شيهيت برهبانها يعتبر ان دي- دول دي سماء ودول كواكب البريه دي البريه بقت سماء ودول بقوا الكواكب بتاعتها والانبطونيوس اسمه كوكب البريه ايضا وابو مقار وبقيه القديسين اسمهم كواكب البريه بقت سماء الارض دي بقت سماء وبقى ربنا الذي في السماوات يعني حتى في, في هذه الأراضي التي حولناها إلى سماوات بقى ربنا موجود فيها بالشكل ده ولذلك ولذلك العذراء مريم بتسميها سماء ثانية ليه؟ لأنها صارت مسكن لله فبقت سماء والكنيسة بنسميها سماء لأنها بقت مسكن لله فبنسميها سماء وبنحط الأنوار فيها زي النجوم اللي في السماء والقبة فيها زي القبة الزرقاء زي السماء وتبقى الكنيسة سماء الثانية ولما أقول أبانا الذي في السماوات أقصد أيضا الذي في هذه الكنائس التي تحولت إلى سماوات وفي هذه القلوب التي تحولت إلى سماء زي بيت الشعر اللي بتقولوه ساعات في الترتيلة في سماء أنت حقا إنما كل قلب عاش بالحب سماك كل قلب عاش بالحب بقى سماء ليك بقى مسكن لله بقى زي العذراء بقى سماء ثانية ويبقى حلولك فينا يا رب يبقى ازاي ده يعني لما بتقول انتم هياكل لله والله بيحل فيكم يعني معناها كده انتم سماوات وربنا حالل فيكم وبتقولوا له ابانا الذي في السماوات السماوات دي اللي جوه ده اهي هي دي السماوات اللي انت عايش فيها ابانا الذي في السماوات يعني مش بتكلم اله غريب عنك او بعيد عنك او عالي عنك ده إله موجود فيك وبرضه موجود في السماوات لأن قلوبنا تحولت إلى سماوات حينما حللت أنت فيها يا الله فصارت سماء لك السماء كرسي الله وربنا له كرسي جوايا يبقى دي سماء برضه هي رخ ده انت يبقى تفهم ابانا الذي بس- في السماوات دي بمعنى اخر تاني كده علشان تعرف معناها ايه السماوات لما تفتكر هذه المشاعر المقدسه وتفتكر ان لك ابا مثل هذا في السماوات وانك انت منتسب اليه اكثر مما تنتسب الى ابيك الجسدي وانك انت مآلك اليه ومرجعك اليه واتجاهك اليه وعواطفك اليه حينئذ تنسى الطلبات الارضيه كلها وتبتدي بطلبات خاصه بابيك السماوي فقط يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض هلا ايه الحكايه عندما بتطلبش حاجه أنا صدقني بعد ما افتكرت ربنا وسبحت في ربنا وسبحت في السماوات انكسفت أطلب حاجة من حاجات الأرض فلقيتني منقاد غصب عني أقول له اسمك وملكوتك ومشيئتك وأنا يا رب عايز أتكلم عنك وسيبك من الأرض وسيبك من الناس اللي فيها وسيبك مني أنا كمان ومن حياتي الأرضية حتى من خطاياي ومن غيري مش عايز أبتدي بيهم أنا عايز أبتدي بيك أنت وأقول لك يتقدس اسمك وأقول لك يأتي ملكوتك وأقول لك تكن مشيئتك وأقول لك أطلب الطلبات الخاصة بيك أنت يا رب في الأول قبل ما أطلب حاجة على الأرض قبل ما أنزل من هذه السماء وأبص الروحي و- وانشغل بالتراب والرماد وارجع تاني طينة لحالتها القديمة خليني يا رب في السماء دلوقتي أسبح معاك شوية أسبح معاك شوية انشغل معاك شويه انشغل باسمك انشغل بملكوتك انشغل بمشيئتك وبعد ان انشغل بيها اتدرج وارجع لنفسي ما بلاش يا رب نفسي دي وخلينا في اسمك وملكوتك يخيل الي ان نكتفي بكده بدل من نخش في حاجه اقل من هذا المستوى اتفضلوا نصلي